أيمن
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته ورحمته من الان والى الابد امين في هذا الصباح المبارك نحتفل وتحتفل الكنيسه بمرور 175 سنه على استشهاد هذا القديس سيدهم بشاي قديس دمياط ومرور هذه السنوات الطويلة والذكرى العطرة ما زالت محفوظة وما زالت تنتقل من جيل إلى جيل هو تعبير قوي عن كنيستنا التي نسميها أم الشهداء وفي الترانيم القبطية ندعوها ونقول أم الشهداء جميلة ونحن في هذا الشهر في شهر مارس نحتفل بعدة تذكارات مباركة ومن سنوات متعددة فنحتفل بالقديس البابا كيرلس السادس والمتنيح البابا شنودة الثالث ونحتفل أيضا بأبونا مخيل إبراهيم أحد الأباء الذين خدموا في مدينة القاهرة وقد تنيح من 43 سنة وكتب عنه البابا شنودة كثيرا وتكلم عنه وكان أب اعتراف لكثيرين وأيضا نحتفل بمرور أربعين عاما على نياحة أبونا بشوي كامل في الأسكندرية وهو أيضا إنسانا بارا خدم وتعب ونعرفه جميعا ونحتفل بتذكار استشهاد القديس سيدهم بشاي وهذا فضلا عن أننا نحتفل بعيد الربيع أو عيد الأسرة أو عيد الأم كل هذه التذكارات تجتمع في شهر واحد وهذه التذكارات نحتفل بها ليس على المناسبة التاريخية ولكن على ما نتعلمه نحن الذين نعيش في هذا الزمان القديس سيدهم بشاي إنسانا بارا كان يعمل عملا في موضوع تجارة الخشب وكانت سيرته معروفة وكان يخدم في الكنيسة كشماس وعاش حياته ولكنه تعرض لشر انتهى باستشهاده ولكن ردت له كرامته في جنازته وفي سيرته العطرة التي نحتفل بها دائما وأيضا بوجود جسده هنا في هذه الكنيسة المقدسة نحن أيضا في هذا الصوم في هذا الشهر نحتفل بفترة الصوم المقدس وأريد أن أقف معكم قليلا عن هذا الصوم الذي يعتبر من أغنى فترات السنة فهو فترة روحية لنا جميعا لكي ما يعيش الإنسان ويدخل في داخل قلبه الإنسان فينا بطبيعة مسؤولياته وعمله وانشغالاته دايما بره قلبه بره قلب الإنسان مشغول بحاجات كتيرة سواء في عمل أو في بيت أو في خدمات المجتمع أو في المسؤولية بتاعته فالإنسان دايما مشغول خارجا وقليلا ما يلتفت إلى قلبه داخلا قلبه في إيه القلب هو الهدية التي سوف نأخذها معنا عندما نقف أمام الله فسوف يقدم كل إنسان قلبه وما في قلبه ولذلك لا يعلم ما في القلب إلا الله نحن نتعرف على بعض من خلال عينينا اقابلك النهارده وتقابلني النهارده واشوفك وتشوفني واقول لك انت فرحان النهارده انت في حاجه مضايقاك بنفهم بعض من العينين طب والقلب القلب ده بقى عند ربنا هو اللي يفهمه بس هو اللي يعرفه والكنيسة جعلت فترة الصوم فترة لكي ما يدخل الإنسان في داخل قلبه وينقي قلبه أنتم جميعا تحفظون هذه الآية طوبى لأنقياء ها؟ القلب لأنهم يعينون يعني إيه يشوفوا فبحسب ما في قلبك تستطيع أن ترى الله إذا كان قلبك نقي تقدر تشوف ربنا وإذا لم يكن قلبك نقيا لا يستطيع الإنسان أن يرى الله ففترة الصوم هي الفترة المقدسة التي نستطيع أن ننقي فيها قلوبنا من أفكار من خطايا من سقطات من علاقات ردية من أحوال لا ترضي الله وده شيء مهم جدا حتى ان القديس بولس الرسول قال تعبير مهم جدا ده بولس الرسول بعدما كرست للاخرين لا اصير انا نفسي مرفوضا يعني تصور واحد يقعد يخدم ويتعب وبعدين مش واخد باله من نفسه فتكون النتيجه انه يبقى مرفوض امام الله مضى من الصوم حوالي ثلاثه اسابيع والكنيسه تجعل هذا الصوم وقتا منظما في الأول في أسبوعين بتوع الاستعداد والتجربة وفي الآخر في أسبوعين بتوع حد الزعف وحد القيامة لكن في الوسط في أربع أحاد تمثل قصة واحدة على أربع مشاهد حد الابن الضال حد السامرية الابن الضال اللي فات السامرية اللي جاي بعد كده المخلع بعد كده المولود أعمى وهذه الحدود الأربعة تحكي قصة واحدة هي قصة الله والإنسان والخطية هذه قصة واحدة بيعيشها الإنسان في كل زمان وفي كل مكان المشهد الأول مشهد الابن الضال والابن الضال هو مثل قدمه السيد المسيح عن أسرة فيها ابنين كبير وصغير وجه الصغير تعدى حدود اللياقة وطلب من أبيه نصيبه من المال يعني عايز يورثه بالحياة باللغة بتاعتنا بعد ما أبوه نصحه سابه لحريته أنا عايز نصيبي أنا عايز نصيبي خد نصيبه وخرج وخرج من البيت وهو يظن الآتي يظن أن بيته سجن وأن خارج البيت هو الحرية وخرج حط ايديه في جيبه لقى شوية القروش اللي وياه وبص قدامه لقى أصحابه قال يعني أنا عايز إيه أكتر من كده أصحابي وفلوسي وبس وبيتي لأ طيب نشوف الأيام هتعمل بيك إيه وأظنكم تعرفين المثل الجميل بيقول اللي ما يربهوش مش عارفينه المثل ده وصل دمياط ها اللي ما يربهوش أبوه وأمه أهو ده بقى اللي ربته الأيام كويس ربته الآن فضل الحال يتدهور به إلى أن وصل إلى مزرعة خنازير قمة الذل وعمل فيها ويقول لنا الكتاب تعبير لطيف قوي كان يشتهي طعام الخنازير ولم يعطيه احد يا طب انت كنت في بيت ابوك كويس البيت بقى سجن دلوقتي لما عرف كده الحكايه دهيت رجع لابوه وقدم توبه هو غلط مره واحده ورجع عشان كده بنسمي المشهد الاول مشهد الاختيار هو اختار انه ينجرف مع اصدقاء السوء ولكنه تاب تاب ورجع وحطت وشه في الارض لكن ابوه رفعه الى كرامه عاليه لما خده في حضنه ولبسه الحله ولبسه الخاتم ولبسه الحذاء ثم امر بذبح عجل مسمن عندهم ده كان عاده عجل يسمنوه علشان يتذبح في الزواج بتاع الابن الكبير والقصة قصة قابلة انها تتطبق مع اي واحد يظن ان المكان اللي فيه السجن بيته أو كنيسته أو مجتمعه أو بلده ويظن إن اللي بره هو الحرية تلف الأيام وتقول له العكس بيتك هو الحرية وبره هو السجن ده المشهد الأول مشهد الاختيار المشهد الثاني في السامرية بنسميه مشهد التكرار المرأة السامرية إنسانة عاشت ربما في الخطية مرة واثنين وثلاثة وكانت كل سيرتها معروفة وعشان كده الكتاب المقدس لم يذكر اسمها نوع من حفظ السر واحتراما لهذه الشخصية وكانت النتيجة إنها عندما تقابلت مع المسيح وقالت له أنت راجل وأنا ست وأنت يهودي وأنا سامرية وعملته بجفاء ولكن بالحوار معها تبدل الحال إلى أن قالت له تكونش أنت المسيح اللي أنا سمعت عنه وتحولت من إنسانة خاطئة إلى إنسانة مبشرة وتابت لأنها عندما اعترفت قال لها المسيح بالصواب أجبتي هذا المشهد المشهد الثاني في القصة اللي هو مشهد التكرار واحد يقع في الخطية مرة طب ويقوم ويقع تاني ويقوم ويقع تالت ويقوم تكرار ولكنها صارت فيما بعد إنسانة مبشرة وإنسانة تنقل اسم المسيح إلى بلدها السامرية ويجوز لنا ان احنا نسميها القديسة السامرية انسان في مع المثل ابن الضال غلط مرة واحدة مع السامرية غلطت كذا مرة المشهد الثالث مشهد الانسان المخلع والمخلع ده تعبير عن شرح لانسان ربنا يحفظكم جميعا مريض له 38 سنة مريض زمان ما كانش فيه مستشفيات ولا دواء ولا دكاترة ولا عمليات فكان في بركة اسمها بركة حسدة وبركة حسدة دي زي كف الإيد زي كف الإيد كده لها خمسة أروقة يعني كأن كل أصبع من دول هو رصيف في البركة دي والناس المرضى يقعدوا على البركة دهيت وساعة حسب التقليد اللي كان موجود ملاك بيحرك المية يوم يعطيها قوة قوة شفاء أول واحد ينزل ياخد نعمة الشفاء طب وحضرتك المريض ده بقالك كم سنة بقالي 38 سنة عمر عمر طب وال 38 سنة ايه مشكلتك قال ليس لي انسان تخيلوا كده بقى قساوة قلب الانسان ملوش انسان يزقه الزقه بتاعه الملاك لما بيحرك الميه وده يبين انانيه البشر لما جاله السيد المسيح ساله سؤال جميل قوي واحد عيان مطروح بقاله 38 سنه ساله سؤال وقال له ايه اتريد ان تبرأ ولا مستحلي القعده يعني عندك إرادة إنك تقوم وتنال الشفاء عندك هذه الإرادة هكذا الإنسان الخاطي أحيانا الواحد ربنا يحفظكم جميعا لما يقع في خطية استحلاها وخلاص بقى وفي واحد يقوم دايما يشبهه تشبيه لطيف قوي تشبيه كده طفولي يعني ما بين لو خروف ماشي وخنزير ماشي ووقعوا في بركة طين اللي يحصل الخنزير يعجبه الطين ويفضل فيه ولو في جزء على جسده ما جاش فيه على طين يحاول يجيب عليه اما الخروف ما يستحملش يقف على طول ويدور على حتة شمس ويقف فيها لغاية ما ينشف ويروح يحك جلده في أي جدار لا يطيق الطين لا يطيق يليق يطيق الخطيه أتريد أن تبرأ قال له آه بس ما فيش حد بيزقني قال له طب قوم احمل سريرك وامشي هذا يمثل مشهد الإنسان الذي يعيش في استمرار الخطية مستمر بقى 38 سنة مش راضي يقوم والكلام ده مش بتاع قصة أنا مش بحكي لكم قصة قديمة دي قصة حديثة لنا لكل واحد فينا ينتفع فيها ممكن واحد يقول ياه ده العادة دي ماسكة فيا بقالها 38 سنة ما اقدرش استغنى عنها لا تقدر ويد المسيح الممدودة إليك تستطيع أن تقوم المشهد الرابع مشهد المولود أعمى وهذا المشهد نسميه مشهد المرار لأنه إنسان ربنا يحفظكم جميعا ولد أعمى لا يرى النور ولا يعرف الحياة وما قدرش يعيش في هذه النعمة وخلق الله له عينان وصار يبصر وقال كده التعبير الجميل كنت أعمى والآن أبصر وده تعبير الإنسان اللي الخطية خدت كل حياته وعايز يتوب بقى عايز يشوف عايز يشوف النور بدل الظلمة المحبوس فيها عشان كده بنسميه مشهد المرار خد بالك الأربع مشاهد الاختيار والتكرار والاستمرار والمرار هذه المشاهد تمثل قصة واحدة قصة الإنسان الذي يتوب فباب التوبة مفتوح أمام الإنسان من أجل نقاوة قلبه من أجل النقاوة الداخلية ودي فترة الصوم ولما بنتذكر النهاردة تذكار استشهاد قديس عظيم القديس سيدهم بشاي بنتذكر أيضا نقاوة قلبه ونتذكر أيضا ثباته على الإيمان ونتذكر حياته وجهاده يمكن ما نعرفش كتير عن حياته إنسان عادي لكن واضح من سيرته وواضح من نهايته أنه كان نقي القلب وعشان كده سيرته عايشة فنقول في الإنجيل شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان لأننا رائحة المسيح الزكية احنا لما بنحط حنوط بنحط حنوط لأن سيرة هؤلاء القديسين سيرة نقية ورائحة طيبة فبنتذكر سيرتهم من خلال رائحة الحنوط الطيبة هو يوم مفرح النهاردة ويوم بنحتفل فيه بهذا التذكار وانا سعيد ان انا اجي ازوركم هنا في دمياط انا جيت دمياط مرتين قبل كده مرتين زمان يعني ابونا مرقس يعرف مرة وانا راهب ومرة وانا اسقف في حبرية المتنيح نيافة الانبا بشوي و واحنا في هذه الإبرشية العامرة بنتذكر بالطبع بكل خير المطران الأنبا بشوي وتعبه وجهاده عبر سنين طويلة وربنا عشان بيحبكم بعت لكم نيافة الأنبا ماركوس كأب أسقف للرعاية وللخدمة في هذه الإبرشية المحبة للمسيح و يعني ان احنا النهارده بنصلي القداس ويا بعض في وجود الاباء المطارنه والاسقفه والاباء الكهنه والشمامسه وايضا بنفرح بوجود معالي الوزيره الدكتوره منال محافظ دمياط وكل القيادات الامنيه والتشريعيه وكل القيادات في هذه المحافظه الهادئه الجميله واللي لها شهره كبيره في العالم من خلال اهتمامها بصناعات الأساس صناعات متميزة على مستوى العالم كله وبنفرح بأن احنا نكون موجودين في هذا التذكار الجميل تذكار هذا الشهيد وبنصلي دائما أن يحفظكم الله في سلامه وأن يعطي نعمة ومعونة لكل المسؤولين في هذه المحافظة من أجل نموها وتنميتها ومن أجل العمل العظيم أنا عارف طبعا أن كل المحافظات بتحاول أنها تقدم صورة طيبة آه، على مدى تقدم ومسيرة العمل وخدمة الناس والارتقاء بمصرنا كلنا لكي ما يكون لها مكان متقدم في كل مجال أنا بشكر محبتكم كتير وبشكر نيافة أنبا ماركوس على محبته وسعيد ان انا ازور هذه البلاد ذات التاريخ لها تاريخ كبير خالص وزي ما كنت قاعد بدردش شويه انبا ماركوس في العربيه واحنا جايين الصبح على ان كانت العاصمه الثانيه لمصر في فتره من الفترات لاهميتها ولموقعها وده كله بيخلينا نفرح بان احنا بنعيش في زمن يتقدم فيه كل شيء وبتتحسن فيه كل حاجة وبنعيش في زمن آه، نشتاق فيه أن تكون بلادنا بلاد جديدة في كل شيء متقدمة ولها مكانتها في وسط الأمم وفي وسط آه، الشعوب ربنا يحافظ عليكم ويبارك في حياتكم وشكرا لمعالي آه، دكتورة منال وشكرا لكل القيادات الأمنية والتشريعية الشعبية ومحبتهم الكبيرة خالص وأنا عارف إن دمياط بلد جميلة وأنا بس مش عارف يعني إيه كلمة دمياط حد يعرف أرض المية نعم ما بين النهر نعم أرض دمياط إيه؟ طب استنى استنى أنا مش سامع يعني الأرض المنخفضة دي هولندا دي هولندا الأرض الواطئة اه فالارض اللي هي بين الأ- البحر والأ- والارض هو يظهر السؤال فوق مستوى الطالب يظهر كده يعني ها. من الحاجة المهمة انكم تعرفوا الاسماء ومعنى الاسماء انا عايز اقول لكم حاجة القديس سيدهم بشايل بنحتفل بيه كلمة سيدهم سيدهم سيدهم اللي هي اختصار لكلمتين سيد الشعب وسيد الشعب اللي هي كلمة كيرلس يعني بنسمي واحد كيرلس كلمة كيرلس معناها سيد الشعب أو سيدهم زي ما بنسمي ستهم مش بتسموا ستهم وحلاوتهم مش بتقولوا الكلام ده ولا ولا مش هنا اه فالمعاني دايما بتبقى معاني كويسة خالص ان احنا نعرفها يعني في أسمائنا وفي أسماء قديسينا وفي أسماء البلاد كمان اللي بنعيش فيها ربنا يحفظكم ويكون وياكم كل سنة وانتم طيبين